الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يلزمنا قبل ان ندخل في القصه ان نعرف من هو سالم ومن هو ابو حذيفه ومن هي سهله بنت سهيل الثلاثه دول من السابقين الاولين المهاجرين وهاجروا إلى الحبشة مرتين هاجروا الهجرتين وكان أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس تبنى سالما في الجاهلية على عادة أهل الجاهلية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد وكان سالم يدعى سالم ابن ابي حذيفه كما دعي زيد بابن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الايه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم يبقى سالم ده صغير تبنوه صغيرا فصار بمنزلة الابن لا يستغنى عنه فإن لم نعلم أبوه يبقى مولاي وأخي في الدين وسالم أحد الأربعة الذين اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ القران عنهم فجاءت سهله بنت سهيل وده برضو ادب نسوقه لنسائنا ليعرفوا كمال وفضل زوجات الصحابة قالت يا رسول الله إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة إذا دخل سالم فسالم ده هو اللي مربيه وصايا وكبر معه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه عفيف وعابد وكفايه ان النبي عليه الصلاه والسلام زكاه في القران وكان جميل الصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مره قال الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا وده ثناء عاطف فقالت اني ارى الكراهه في وجه ابو حذيفه ما لهاش ما يدخلش عليك انما المراه حساسه زوجها يتغير تلاحظ كل حاجه فيه لان هو مفتاح الجنه بالنسبه لها كل حاجه فيه وشه اتغير تعرف ليه وشه اتغير وما تقعدش تقول لي يا ابو فلان وانت متغير والواد جدع وكويس وانت ايه اللي مزعلك انما لا تخبره وتذهب للنبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر تداري المساله وينتهي الاشكال بدون كلام إني أرى الكراهة في وجه أبي حذيفة لدخول سالم قال أرضعيه قالت كيف أرضعه إنه رجل كبير فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير هنا بعض العلماء قال لك إنها عصرت ثديها في كوباية وسالم شرب اللبن ليه يا جماعة قلتوا كده طبعا في روايات كلها ضعيفة كلها ضعيفة أنا كانت بتديله الكوباية اللبن في كوباية ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف إذا رأى أي رواية بياخد بمقتضاها على طول ككثير من الفقهاء بل أكثر الفقهاء كذلك يبقى الحديث علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السمع وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح بط يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه تمام طب واحد واحد قال له نكتة بتاع قه قه قه عيد الوضوء ليه لان في حديث يقول من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء طب العلماء اللي الحديث ضيعوا الحديث ده وقالوا ده موضوع وكذب وباطل وساقط وماليش اي قيمة ابني عليه حكم شرعي ازاي واحد فقيه ما عندوش فكر بالصحيح ولا الضعيف فتح عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول يقولوا الحديث ده صح ولا لا يقولوا صح اذا قال له صح يشتغل وطلع منه احكامه ويستنبط الكلام قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غيره سالف العلماء قالوا ايه ابن عبد البر في تمهيد مثل يقول ان العلماء جماعة العلماء كانه اجماع يعني يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المرأة طيب يا جماعة الخير يا أولي الألباب المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كوباية أعطته الرجل من وراء حجاب هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة لأن سهلة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة طبعا ده ألف به لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وإلا إذا احنا كلنا بنرضع من البهايم ها تروح تشتري كيلو لبن من البعال يبقى أنت رضعت الجاموس ولا قائل بهذا آه ده كن هذا يحرم دي مسألة وكن اسم رضاع دي مسألة ثانية اه المرأة لو عصبت صدرها وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات يحرم لان ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها تعمل ايه المرأة تقعد تعصب في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسمه الولد رضع وينبني عليه التحريم انا الان لا اناقش لما عصرت سدراء ونزلت لبن يحرم ولا لا مش ده الموضوع بتاعي انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا قطعا لا يسمى رضاعا الرضاع تعريفه التقام الثدي ده اسم الرضاع ومنه ما كانت العرب تقول لئيم راضع لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت فهو مش عايز يسقي الضيف عايز يشرب اللبن فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب مش هيجيله الحليب هيقول عليه بخيل فيبقى نفس على الخبر مجور ينزل تحت المعدة ويرضع خلاص يبقى كده ايه لا الراجل عرف ان عنده معدة ولا عرف ان المعدة بترضى بت- ب- ب- بتنزل لبن عشان كده كان يقول لك لئيم راضع بيروح يرضع مباشرة ومنه قول سلمة أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع يوم الرضع يعني يوم اللئام فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه ومنه الحديث اللي في الصحيحين لم يتكلم في المهد إلا ثلاث آخر الحديث ده هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة رجل من الأكابر الأبهات راكب فرس مطهم كده وحواليه فرسان وبتاع والعالم حواليه بتجري فقالت اللهم اجعل ابني مثله قال فنزع الولد فمه من ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثدي امه يمصه قال ابو هريره ووضع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي يعني بيرضع يعني النبي عليه الصلاه والسلام حط اصبعه كده في فم وقعد يمص فلا يقال رضع الا من باشر الثدي بفمه خلاص عشان كده المرأة استعظمت الضعف ده له لحية كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحية فاستعظمت أن تكشف صدره تمام فأرضعته خمس رضعات فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنات أخواتها وإخوتها أن يرضعنه فيدخل عليه عليها بتلك الرضع تبقى خالته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتددن بتلك الرضعة وقالوا لا يدخل علينا أحد بها إلا من رضع في المهد وكانوا يرون أن هذه الرضعة أن هذه الوقعة خاصة بسالم طلعنا من المسألة دي كلها بإيه بأن رضاع الكبير خاص بسالم إيه الإشكال بقى بيستهزئوا على إيه دول وبيطنطنوا على إيه طيب قول عائشة رضي الله عنه هل يمكن أن ننفذه الجماهير على أن دي رخصة سابق لم يخالف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وعائشة وزنها تقيل كانت أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ودارت عليها الفتية أربعين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعديه أربعين سنة تفتي الدنيا كلها ويرجع إلى فتواها الأكابر بدءا من أبيها أبي بكر الصديق إلى أصغر صحابي والإمام بدر الدين الزركشي له كتاب لطيف اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة صحابي أفتى بفتوى هي غلطته فيها كتاب جيد وجدير بالمطالعة قالت به عائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وشيخ الإسلام ابن تيمية له في تفصيل ابن القيم طبعا جمع جراميده كلها لتثبيت هذا الحكم أن من وصل به الحال مع رجل ألا يستغني عنه كما كان حال سالم مع أبي حذيفة يبقى إيه؟ يبقى امرأته ترضعه إن امرأته استنكفت يبقى واحدة بقى من بنات أخوها من بنات إخواتها يبقى ترضعه ويدخل عليها بتلك الرضعة لكن يبقى إذا المسألة محتاجة استفصال الباب ضيق مش العملية مفتوحة على البحري الواد الصنايع عندي في في المحل روح عايز ارضع منها عشان لما ابعتك تجيب بضاعة تدخل البيت على راحتك تجيب على راحتك واحد صديقه وصاحبه كده عايز يدخل البيت في غيابه رضاعية مرة ها عشان خاطر يدخل عليك ويطلع والكلام ده لا الكلام ده كله مش مقصود الفقهاء ابدا المسألة دي اذا كانت رخصة فإنما تكون في أضيق الحدود لو إحنا أردنا إن إحنا نعممها شوية إنما إذا قلنا بما يقوله جماهير العلماء يبقى إذا انتهى الإشكال بموت سالم رضي الله عنه كانت رخصة سالم وخلصت يبقى هذا الحكم انتهى بموت سالم رضي الله عنه إيه الإشكال في المسألة دي لما الجهل الأغمار دول يروحوا يقروا الكتب ويفهموا كده ويجوا يدسوا بالركب عشان يتعلموا بقى ويسيبوا بقى العنجهية والكبر اللي هم فيه هيعرفوا ان دين الله محكم ومتين لكن واحد لا بيقرأ ولو قرأ لا يفهم ومفتوح له نافذة انه يكتب زي ما هو عايز في الجرايد اقبل ومعاه طبلة هيعمل بها ايه؟ هيصدع الحي كله هو ده اللي حاصل بالضبط فيبقى احنا بنقول للناس لا تستمعوا الى هؤلاء ولا تاخذ منهم فتوى لانهم ليسوا بعدول اصلا ليسوا بعدول واهل الدين عدول او هكذا ينبغي ان يكونوا عدولا حكم ليس عليه تشغيب بحمد الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل ان يقي شرها وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا وكل